مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث ما هي الخدمة؟ ما هي الخدمة؟ الخدمة ليست مجرد تدريس ولا مجرد تعليم ليست مجرد معلومات والا كانت عملا عقليا والا كانت ايه عملا عقليا انا دائما افرق بين كلمه مدرس وكلمه خادم أفرق بين كلمة مدرس وكلمة خادم عندنا عشرات الآلاف من المدرسين ولكن هل عندنا خدام؟ كلمة خادم كلمة كبيرة السيد المسيح قال الحصاد كثير والفعل قليلون جايز انت تقول له يا رب دي كانت ايامك انت ما كانش عندك غير 12 واحد و70 وخلصنا على كده لكن عندنا دلوقتي عشرات الالاف في القاهرة بس ما يزيد عن 30 ألف مدرس لكن برضو عندنا مدرسون كثيرون ولكن الخدام قليلون ليه بقى اولا الخدمه هي محبه محبه عميقه جدا داخل القلب محبه للملكوت محبه للناس محبه لله بهذه المحبه تريد خلاص كل نفس بهذه المحبه تريد خلاص كل نفس وتريد ان تربط كل نفس بمحبه الله هذه الخدمه لكن لو اقتصرت على درس بنحضره يبقى خرجت من الروح الى الحرف خرجت من الروح الى ايه الحرف محبه تفيض على الناس وتعمل من اجل الناس محبه تفيض على الناس وتعمل من اجل الناس ولذلك الخدمة هي فيض وعندنا مبدأ كنا بنقوله من زمان لا يفيض إلا الذي امتلأ إنسان امتلأ وبيفيض على الآخرين الخدمة هي مغناطيسية إنسان ممغنط كل شخص يدخل في مجاله المغناطيسي ينجذب إليه وبالتالي ينجذب لربنا ولا يمكن أنه يخرج ولذلك الخادم الحقيقي خادم جذاب جذاب بالمعنى القوي ان يجذب كل واحد اجعلكما صيادي الناس يعرف يصيد كويس يعرف يجذب كل واحد لربنا مغناطيسيه جباره الخدمه هي غيره مقدسه نار داخل القلب تتقد غيرة بيتك أكلتني من يفطر وأنا لا ألتهب أنا ألفتكم ألفت لكم كتاب عن الغيرة تبقوا تقروه الخدمة هي حياه روحيه تنتقل من شخص لشخص ليست مجرد معلومات تنتقل من عقل لعقل بل هي حياه روحيه تنتقل من روح الى روح انسان ذاق حلاوه الله ويقول لكل احد ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب لذلك الانسان الذي لم يختبر الله في حياته يكون مجرد مدرس بيدي معلومات وخلصت على كده وجايز معلومات وتملأ أذهان الناس وخلاص انتهت على كده هي روح كبيرة تتحدث إلى روح أصغر منها لتعلمها الروحيات دي الخدمة الخدمة هي قبل كل شيء شركة مع الروح القدس لا يشتغل المدرس وحده إنما يعمل مع روح الله ولذلك السيد المسيح قال للتلاميذ انتظروا لا تبدأوا الخدمة لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي والقوة دي ازاي؟ تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهود ولم يبدأ التلاميذ الخدمة إلا بعد يوم البنتكوستي بعد ما أخذ الروح القدس وأصبحت الخدمة هي إيه؟ شركة مع الروح القدس زي ما قال بولس الرسول نحن عاملان مع الله نحن إيه؟ عاملان مع الله يعني ما بنشتغلش لوحدنا احنا عاملان مع الله وكلمة عاملان مع الله لطيفة شوية ومتضعة يعني مش بيقول الله يعمل معانا ده احنا اللي بنعمل معاه يعني الاصل هو الله واحنا نحن ايه عاملان مع الله الله يعمل معنا ويعمل فينا ويعمل بنا واحنا مجرد ادوات الخدمة هي عمل الملائكة وعمل الرسل والأنبياء قيل عن الملائكة في عبرانيين واحد 13 و 14 بيقول أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص أرواح خادمة مرسلة للخدمة وهي عمل الرسل والانبياء بولس الرسول قال نسعى كسفراء للمسيح كان الله يعمل بنا الله يعمل بنا ننادي ان تصالحوا مع الله ولذلك يمكنني ان اسمي الخدمه تواضعا من الله يعني ايه تواضع من ربنا يعني ربنا كان يقدر يعمل كل حاجه لوحده من تواضع ربنا ما حبش يشتغل لوحده جاب التراب والرماد والمزدرى وغير الموجود عشان يشتغل معاه وكما ان الخدمه هي عمل الملائكه والرسل والأنبياء وعمل الكهنة والمعلمين هي أيضا عمل كل أحد كل واحد لابد أن يخدم على حسب الموهبة المعطاه ليه في واحد بيخدم في التعليم وواحد بيخدم الفقراء وواحد بيخدم في التنظيم وواحد بيخدم في البيت وواحد بيخدم بالقدوة الحسنة كل واحد بيخدم الخدمة أيضا هي دين علينا هي دين علينا ونحن نريد أن نفي بالدين ليه؟ الكنيسة علمتنا وربتنا الكنيسة علمتنا وربتنا وعرفتنا طريقة ربنا واحنا علينا دين للكنيسه لابد ان نقوم به نعلم الاخرين نعلم ابناء الكنيسه اللي علمتنا قبل كده ربنا عرفنا طريقه واحنا علينا دين نعرف اولاد ربنا الطريق زي ما ربنا عرفنا طريقه الخدمه هي عطاء دائم مستمر انسان دائما يعطي في كل مكان ولكل احد طبيعه معطاءه زي الشجره التي دائما تعطي ظلا وثمرا زي النهر الذي دائما يعطي ريا وماء زي الشمس التي تعطي نورا وحراره عطاء مستمر ربنا اعطانا درس من الطبيعه ان احنا نعطي باستمرار الخدمه هي عطاء ان كنت في الخدمه بتاخد مجد بتاخد سلطه بتاخد مركز يبقى انت بتاخد مش بتعطي ما بقتش خدمه دي مش هي دي خدمه الخدمه انك تعطي باستمرار لا تاخذ انما تعطي باستمرار ولذلك نقدر نقول ان الخدمه هي خير متحرك زي ما قيل عن السيد المسيح انه كان يقول يصنع خيرا باستمرار بيدي خير لكل احد كل من يقابله ياخذ منه خيرا كان السيد المسيح كده اللي ياخد منه شفاء اللي ياخد منه عزاء اللي ياخد منه تشجيع اللي ياخد منه كلمه منفعه عظة لحياته خير إنسان بيقول يصنع خيرا مثلما كان السيد المسيح وما دام الخدمة هي خير دائم متحرك يبقى لا تقتصر على يوم مدارس الأحد ولو اقتصرت على يوم مدارس الأحد يبقى الخدمة بقت تدريس بقيت مدرس مش خادم طب انت مدرس في يوم مدارس الأحد وبقية الأسبوع بتعمل ايه؟ خادم كل واحد بيقابلك بتعمل فيه خير كل واحد يقابلك بتعمل فيه خير يقول يصنع خير ان كنت ما بتصنعش خير في الناس يبقى يبقى انت مش خادم في شخص خدوم خدوم يعني عنده حساسيه نحو احتياجات الناس يعرف الناس محتاجين ايه دون ان يطلبوا ويعطي لكل واحد احتياجه دون ان يطلب يقول يصنع خير الخدمه هي ابوه وامومه هي امتداد لابوه الله وامومه الكنيسه ولذلك هي مملوءه بالمشاعر والحنان والحب والعطف جزء من عمل الرعايه الذي تركه الله لرجال الكهنوت وهم اعطوه لمساعدين بتوعهم من الشمامسه الصغار والشماسات الصغيرات الخدمه ايضا هي امانه ومسؤوليه امانه ومسؤوليه ليه امانه ومسؤوليه جايز الطفل الصغير اللي ربنا بعته في طريقك انت الوحيد اللي هتديله كلام ربنا فاذا ما اديتوش حاجه يبقى ضيعت الواد اذا الواد في سن الحفظ ما اديتلوش حاجه يحفظها يبقى ضيعتها عليه اذا الواد في سن التسليم والقبول ما خدش حاجة يبقى أنت ضيعته دي أمانة وزنة في يدك وزنة في إيدك ربنا إديها لك ويطالبك بالمسؤولية عملت إيه في الوزنة إيه اللي عملته إيه اللي عملته في الوزنة دي دي مسألة تتاجر بها وتربح وسعيد هو الانسان اللي يقول كما قال المسيح في يوحنا 17 الذين اعطيتني حفظتهم في اسمك ولم يهلك منهم احد علمتهم كلامك عرفتهم طرقك عرفتهم اسمك مسؤوليه الخدمه هي جسر بين الله والناس هي جسر بين الله والناس انت عبارة عن جسر بتوصل الناس لله وتوصل الله لقلوب الناس تاخد ربنا معاك وتسكنه في قلوب الناس وتاخد الناس وتعرفهم طريق ربنا وتقول لهم ده ابوك وده حبيبك وده فديك وده مخلصك وادي القدم جسر بين الله والناس ايضا جسر بين الله والناس يعني ايه يعني ما تاخذه انت من الله تعطيه للناس ما تاخذه انت من الله تعطيه للناس زي سلم يعقوب الملائكه طالعه تاخد من ربنا ونازله تدي اللي خدته للناس ولذلك السيد المسيح يقول ايه يقول الكلام الذي اعطيتني قد اعطيتهم ده حاجه عجيبه صحيح ده انت يا رب المزخره فيك كل كنوز العلم والمعرفه الكلام الذي اعطيتني قد اعطيته فلو كنت انت مش جسر بين الله والناس وبتعطي من ذاتك يبقى الحكايه ما نفعتش الحكايه ما نفعتش لأن الخدمة ليست ذراعا بشريا ليست ذراعا بشريا دي زي سلم يعقوب بياخد من الله وبيدي ولذلك جميلة جدا الرسائل التي أعطيت للكنائس السبع الك- الرسائل اللي أعطيت إيه؟ للكنائس السبع اللي موجودة في سفر الرؤيا إصحاح 2 وإصحاح 3 شوف يقول لك إيه؟ من له اذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس يبقى الخدمه ليست ما تقوله انت ولكن ما يقوله الروح للكنائس وانت جنسك ايه انت مجرد موصلاتي الخادم ده مجرد ايه موصلاتي بياخد النعمه من ربنا يوصلها للناس ياخد الكلمه من ربنا يوصلها للناس من نفسك لا تعطي شيئا تقول له انا يا رب من ذاتي لا املك شيئا اعطيه لاولادك هؤلاء اعطني ما اعطيهم اياه ولما اعطيهم يبقى الكلام الذي اعطيتني قد اعطيته ولذلك في الخدمة يسمعون صوت الله من فمك يسمعون صوت الله من فمك يقول لك نسمع كلمة الله على فم فلان نسمع كلمة الله على ايه؟ على فم فلان إذا الخدمة ليست كلام الناس الخدمة ليست ايه؟ كلام الناس وإنما نقدر نجيب تعريف تاني للخدمة نقول إن الخدمة هي كلمة الله الحية التي ينقلها إلى الناس على فم الخدام على أفواه الخدام لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم الخدمة هي واسطة روحية عارفين لما بنتكلم على وسائط النعمة والوسائط الروحية الخدمة أيضا واسطة روحية واسطة روحية ليست للمخدومين فقط بل للخادم أيضا ولذلك الخادم اللي بيمتنع عن الخدمة حياته الروحية بتضعف لأنه في الخدمة بياخذ تاثير روحي لنفسه كما يعطي للاخرين الدرس بيبقى ليه وليهم الدرس بيبقى ليه وليكم وايضا بيخجل من الكلام اللي بيقوله اذا ما عملش بيه بيخجل فيبقى الكلام اللي بيقوله تبكيت ليه اذا ما عملش بيه فيبقى هي واسطة روحية للخادم أيضا وليست فقط للمخدومين هي درس لنا ولهم هي درس لنا ولهم نلتزم به درس لنا ولهم نلتزم به بس الفرق بينك وبينهم ان هم مستمعين وانت مستمع ومتكلم لكن مطالب بما تقوله له فالدرس ليك وليهم ماذا ايضا عن الخدمه الخدمه هي المدرس وليست الدرس الخدمه هي المدرس وليست الدرس لان المدرس هو الصوره الحيه للدرس الصوره الحيه للدرس الناس ينظرون الى حياتك وليس الى عظاتك ولا الى معلوماتك ومن هنا كانت الخدمه هي القدوه والامثوله والنموذج الذي يعطى للناس في حياه المدرس الخدمه هي صوره الله تعطى للناس في شخص المدرس وفي تعليمه صورة الله بتعطى للناس ولذلك نستطيع أن نقول إن الخدمة هي تسليم أكثر من تعليم تسليم حياة مسلمة حياة مسلمة أرثوذكسية في الحياة وفي العقيدة وفي الإيمان الايمان المسلم لنا من القديسين لمساله تسليم ولذلك الكنيسه الاولى كانت بتسلم الايمان ليس فقط عن طريق الانجيل والرسائل انما بتسلمه عن طريق الحياه التي تحياها هو ضروري تجيلك رساله من بولس الرسول ولا من بطرس ولا من يوحنا تقول لك القداس الالهي كذا انت بتخش تشوفوا تستلموا تعرفوا هي دي الحياة إيمان مسلم لنا عمليا من القديسين تسليم الحياة تسليم الصورة الإلهية تسليم الإيمان النقي الطاهر الخدمة هي روح وليست رسميات روح وليست رسميات بعض الفروع تفتكر الخدمة عبارة عن دفتر تحضير عبارة عن غياب وحضور عبارة عن افتقاد عبارة عن رسميات وروح مفيش روح وجايز من جهة الروح الخدام بيتخانقوا مع بعض يبقى فين الروح الخدمة هي روح ليست مجرد رسميات الخدمة هي عمل النعمة في الخادم وفي المخدومين هي عمل الهي بمواهب يمنحها الروح القدس ولذلك نجد ان في كورنثوس الاولى 12 يتكلم على الموهبه المعطاه لكل واحد هي عمل النعمه مش عمل البشر الخدمه هي غذاء روحي يقدمه الخادم للمخدومين غذاء روحي زي ما بيقول في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 12 بيقول يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه ليعطيهم طعامهم في حين فانت اقامك سيدك على عبيده لتعطيهم طعامهم في حين تعطيهم الغذاء الروحي فان كنت لا تعطيهم غذاء روحي وتديهم شويه معلومات جافه لا راحت ولا جت وجايز معلومات غلط يبقى عملت ايه دينون عليك انت مفروض تعطيهم غذاء روحي غذاء روحي في حينك تعطيهم وتعطي نفسك تعطيهم وجبه دسمه من الكتاب المقدس من سير القديسين من روحانيه الطقس من روحانيه التسبحه من روحانيه الترتيل من اللاهوت من العقيده باسلوب روحي وده الفرق بين الخادم المدرس والخادم الروحي يعني المدرس جاي دي- جايز يديك درس لاهوت تشعر بانك انت امام فلسفه مسيحيه والانسان الروحي يديك درس لاهوت تشعر بالروحيات الموجوده في اللاهوتيات وتشعر ان درس اللاهوت بيربطك بربنا وبيعطيك نعمه خاصه م- ما بيتفهمش مع عقلك فقط انما مع قلبك مع روحك الخدمه هي قوه فعاله قوه فعاله فعال يعني ايه يعني كلمه قويه لا ترجع فارغه كلمه قويه لا ترجع ايه فارغه يعجبني جدا في المزمور لما بيقول ايه كسهام في يد جبار كذلك ابناء المتيقظين سهام بيد جبار انسان روحي والخدمه بتاعته كده زي سهم يضرب السهم يخش جوه القلب يشتغل جواه لا ترجع فارغه هذه الخدمه قوه البذره التي تنزل في الارض فتعطي حياه وتخرج ثلاثين وستين ومائه وشجره كبيره تستظل فيها طيور السماء دي القوة خدمة بلا قوة ليست خدمة